السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حال الغنى بالله كيف حال الغنى العالي وقفنا على خلاصه القول في اللقاء الماضي انه الرضا بتدبير الله وكعادة أهل عصرنا إزاي يا شيخ أن تستسلم تسليم مملوك لحكي مملوك لا يملك من أمر نفسه شيئا مستسلم لحكيم يفعل به الأنفع له والأفضل له والخير له لا يسمى الرجل غنيا الا اذا سلم من عله السبب ولا يسلم من عله السبب الا باستغنائه بالمسبب استغناء بالمسبب ولا يستطيع ان يستغني بالمسبب الا بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره فبذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله له تبقى غني بتدبير الله لك فمن كملت له السلامة آه. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية أصل السلامة دي ما بين مستقل ومستكثر احنا من زمان واحنا بنقول القلوب تملا وتفرغ فكلما دخل هم واراده وحب خرج منها هم واراده وحب نسبه وتناسب بيقول عليه ازاحه واحلال فلذلك ممكن تبقى السلامه من العله سليم بنسبة 20% 30% 50% 70% 90% وزي ما قلت قبل كده وأؤكد لك واوعى تنسى هذا المثال أبدا في حياتك لو في قعدة قلت لمراتك انت بتحبيني قد ايه قالت لك انت بتملك 98% من حبي ومن قلبي بحبك قلت لها طب والاتنين في المية راحوا فين انت ما يرضيكش 98% مش مهم 98% انا راضي لكن ال 2% عايز اعرف راحوا فين بتحب مين 2% وانا 98 قالت لك بحب ابن الجيران ب 2% ترضى ترضى ترضى ترضى والله ما ترضى لو انت راجل يعني ما ترضاش طب ازاي انت تظن ان ربنا يرضى انك تدي 2% من حبك لحد غيره اذا كنت انت ما ترضاش في مراتك وانت لا خلقت ولا رزقت اللي خلقك ورزقك لا يرضى منك الا 100% حب 100% خوف 100% رجاء 100% توكل 100% يقين 100% ثقة يقين رضا 100% مية في المية تبقى مسلم مية في المية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم مش بس يحكموك ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن كملت له السلامه 100% فمن كملت له السلامه من عل من عله الاسباب ومن عله المنازعه للحكم بالاستسلام له والمسالمه اي بالانقياد لحكمه الذي حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته فإذا وقف القلب فإذا وقف العبد على حسن تدبير الله له واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم أصل هم حاجتين سلامته من السبب ومسالمته للحكم احنا بنقول ايه التوكل يتسق من معنيين التسليم له والرضا بحكمه هو ده التوكل اصل واحد بيقول انا توكلت على الله ولما ربنا يقدر له حاجه يبقى مش راضي بيها لا وتوكلت على الله يعني يديك اللي انت عايزه لا ده توكلت على الله يعني تبقى انت مسلم وراضي باللي يقدره هو ده المتوكل اما انا اتوكل على الله عشان يديني اللي انا عايزه مش توكل ده مش ده التوكل فلذلك هم دول الحاجتين سلامته من السبب ومسالمته للحكم تنفي الاسباب وبعدين اللي يقع انت راضي بيه انت راضي بيه لذلك يقول ايه فاذا وقف العبد على حسن تدبير الله واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف يعني ما يبقاش غني بمجرد ان هو يبقى عارف ان ربنا بيدبر له احسن تدبير لا لا لا لا ان لم ينضم اليه المسالمه للحكم وهو الانقياد له فان المنازعه للحكم الى حكم اخر دليل على وجود رعونه الاختيار وذلك دال على فقر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء المختار الى ذلك الشيء المختار آه كنت بزور واحد مريض اللهم اشف كل مريض مسلم مات الله يرحمه دكتور محمود الله يرحمه رحمة واسعة الله يعلي في الجنة درجاته كنت بزوره فبقول له أيهما أحب إليك إنك أنت تشفى ولا تموت فقال لي إني أشفى طبعا قلت له لا أنا مش عايزك تقول كده أنا عايزك تقول أحبهما إلي أحبهما إليه أنا راضي باللي يرضيه أنا مسلم للي يقضيه أنا سعيد باللي يعطيه مات الله يرحمه قال لي خلاص أحبهما إلي أحبهما إليك يعني أنت دلوقتي عايز تشفى ولا عايز تموت قال أنا لا عايز أشفى ولا عايز أموت أنا عايز ربنا يرضى عني هي دي اسمع الكلام اللي زي الفل ده تاني وهو بيقول إيه فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار يبقى فقير مش غني يعني ايه تاني يعني ايه عاسس يعني ايه مئة ألف يا أخي يعني ايه الكلام ده انا عايز اتجوز الست دي واستخرت اتعقدت اروح اجيب وصاية عشان اشتغل الشغلانه دي ما انا استخرت وهو ربنا صرفك عنها بتحارب فيها ليه ده دليل على فقرك اليها تبقى فقير ما تبقاش غني بالله الغني بالله مسلم جت اهلا وسهلا ما جتش الله الغني الله يغنينا عن اللي ما جاتش الشغلانه دي ما جاتش مش مهم السفريه دي ما جاتش مش مهم الجوازه دي ما جاتش مش مهم الولاده دي ما تمتش مش مهم اي حاجه خلاص انا مسلم اللي يعمله هو ده هو ده اللي يرضيني انا راضي ومسلم اسمع الجملة دي تاني بقى إن فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر يعني أنت مش راضي بالقدر ده عايز حاجة تانية غير اللي قضاها ربنا عليك دليل على وجود رعونة الاختيار يبقى أنت مش مختار رضا ربنا لا أنت مختار اللي أنت عايزه وذلك دال على فقر صاحب الاختيار الى ذلك الشيء المختار يبقى انت فقير للي انت عايزه ده للي انت بتدور عليه للي انت مستنيه ومن كان فقيرا اسمع اخطر جمله سمعتها في حياتك ومن كان فقيرا الى شيء لم يرده الله فلن يغنيه شيء تاني تدفع كام الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله لم يغنيه شيء ما يبقاش غني بتدبير الله فلا يتم الغنى بتدبير الرب سبحانه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر يبقى المسالمة للحكم والوقوف على حسن التدبير والرضا بتدبير الله ثم حاجة كمان ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق لأجله لا يطلق عليه اسم الغني الله الله الله الله كلام زي الفل درر والله يا ابن القيم الله يرحمك هات من الاول تاني وليلتك زي الفل ومن كان فقيرا الى شيء لم يرده الله لم يغنه شيء قط ولم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله فلا يتم الغنى بتدبير الرب سبحانه وتعالى لعبده الغني بتدبير الله الا بالمسالمه لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره ثم يبقى عليه الخلاص من مخاصمه الخلق بعد الخلاص من منازعه الرب ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك انك تسكن في البيت ده وانت كان نفسك تسكن في الحته التانيه الرضا انك ما تنازعش في حكم الله ربنا قدر لك انك تشتغل الشغلانه دي وانت كان نفسك في شغلانه تانية قدر خارج عن ارادتك ربنا قدر لك انك ترزق بنات وانت كان نفسك في صبيان قدر الرضا بتدبير الله يخلي الانسان بقى لا ينازع الله لا ينازع الرب في حكمه ثم لا يخاصم الخلق كنت لسه بقول امبارح واحد ربنا اغناه واعطاه وانت ربنا ما اعطكش طب انت زعل انت زعلان ان ربنا اعطاه زعلان ليه قد يرد انك نفسك تبقى زيه نفسك في اللي عنده لكن تزعل ان ربنا اعطاه واغناه ووسع عليه وزوده واعلاه طب ايه وجه الكلام ده هي دي مخاصمة الخلق يخاصم الخلق ليه لأنه فقير لما عند الخلق من الحظوظ العاجلة عمر ده ما يبقى غني ولو أعطي الدنيا بحذافيره لأنه راجل فقر هو كده الإنسان اللي نفسه فقيرة باصص للي عند الناس وشايف ده وعايز من ده وده وده امتى يبقى غني بالله عمر ما هيبقى غني بالله هيفضل غني باللي عنده ودام غني باللي عنده مش هيشبع مش هيشبع فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة ومن, ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق لأجله لا يطلق, اسم لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظه استحق أن يكون غنيا بتدبير الله يبقى هما ثلاث حاجات أن تكون نمرة واحد أن تسلم سلامة القلب من علة السبب سلامة القلب من السبب تعلق القلب بالاسباب اتنين سلامة القلب من علة منازعة احكام الرب قدام القدر ما تقولش عايز ومش عايز راضي راضي برزقك راضي بشكلك راضي بزوجتك راضي باولادك راضي بمالك راضي بصحتك راضي لا تنازع وسلامة القلب من علة مخاصمة الخلق هنا يستحق أن يسمى غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره ولا يسخط شيئا من أحكامه ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته الى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاه الليل اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت هكذا تكون حياته مسلم سليم مستسلم فتكون مخاصمه هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه الى امر الله وشرعه لا الى شيء سواه فمن خاصم نفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه وقد قالت السيده عائشه رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط اللي بينتصر لنفسه واللي بينتقم لنفسه لم تكمل عبوديته لما كملت عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط وما انتصر لنفسه قط ومن حاكم خصمه الى غير الله ورسوله فقد حاكم الى الطاغوت وقد امر ان يكفر به ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الامر المسالمه للحكم الحكم نوعان حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني الحكم الكوني القدري آه لابد من مسالمته والاستسلام له وترك المنازعة فيه لابد من الإذعان والقبول للحكم القدري الكوني ابن القيم تعالوا نشوف كلام ابن القيم يقول ابن القيم بل الأحكام ثلاثة حكم شرعي ديني زي ما ربنا حكم علينا بالصلاة خمس صلوات حكم علينا في الصلاة إن المغرب ثلاثة والفجر اثنين والظهر أربعة هذا حظه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المصارعة أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة بل بالانقياد المحض وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا قياس ولا تقليد ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة إنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول فإذا تلقي بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك إقرار آخر انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا في الحج ان احنا نطوف بالبيت الحرام وان احنا نقف على عرفات الحج عرفة وطواف الإفاضة دول ركنين من أركان الحج ما يجيش واحد ينازع في الحكم اللي هو احنا نقف في عرفة ليه يوم عرفة بره خالص ما نقف في الكعبة أحسن ما يبقاش عندك شبهة مسلم بعد التسليم في حاجة كمان بعد الانقياد والإذعان في حاجة كمان انك بعد ما تعمله ما يبقاش الشهوة في قلبك يا ريت كان الوقوف بعرفة في البيت الحرام ده شرط يا ريت صلاة الفجر دي كانت بقت الساعة 9 الصبح ما يبقاش في قلبك دي يا ريت يعني بعد زوال الشبهة في البداية لابد من زوال الشهوة في النهاية فإذا تلقى إنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته هذا هو الحكم الديني فما الحكم الكوني القدري الحكم الكوني القدري هو الذي فيه للعبد كسب واختيار وإرادة والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه هذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة بمعنى إيه إنسان قاعد والأذان أذن الحكم الشرعي الديني انه يقوم يصلي والحكم الكوني القدري اللي العبد فيه كسب واختيار ان انا اقعد ما اقومش ما اروحش المسجد شهوتي دي هوايا ده انازع اروح اقاوم نفسي الاماره اقاوم ظروفي واروح احضر صلاتي بل ينازع بالحكم الكوني ايضا زي ما قال كل عبد كل الناس اذا اتوا الى القدر توقفوا غير اني فتحت لي فيه روزنه ان انازع حكم الحق بالحق للحق يعني ادفع قدر الجوع بقدر الاكل وادفع قدر العطش بقدر الشرب وادفع قدر المرض بقدر الدواء وادفع قدر التعب بقدر النوم والراحه وادفع هي دي ادفع قدر الله بقدر الله لما قالوا لسيدنا عمر اتفر من قدر الله قال افر من قدر الله الى قدر الله الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق فإن ضاق زرعك من هذا الكلام فتأمل قد قول عمر أتفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم كيف يفك- ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به ولا تتم مصلحة إلا بموجبه فإذا جاء ق- جاءه قدر من الجوع والعطش والبرد وت ترك الانقياد له ومسالمته ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس فقد دفع قدر الله بقدر الله ثم بقي الأمر الثالث وهو القدر الكوني اللي هو القضاء والقدر كيف نواجهه ونستسلم له في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله